أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام وأصول كانت منهاجا ما أكبر ذاك الإنعام فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلا هو صراط يهدي الحيرة ويحقق كل الأحلام صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام خير نبي خير ختام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وكانت رحلتنا مع غزوة الأحزاب والحمد لله نحن في الفصل الثاني الآن اللي هو بنتحدث فيه عن الغزوة نفسها وكنا بدأنا في المرة الماضية استعرضنا بعض الأحداث حفر الخندق والصعوبات اللي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وواجهها الصحب الكرام والمعجزات اللي كانت موجودة في وسط تلك الصعوبات والبشريات اللي كانت حاضرة برضو في وسط تلك ال ال سبحان الله الصعوبات والآفات اللي ظهرت برضو في وسط تلك الصعوبات والإنجازات اللي تحققت في وسط كل تلك الصعوبات كل ده الحمد لله عشنا معاه في الحلقة الماضية وكنا أنهينا الكلام بأن في حدث حصل الحدث ده هيخلي الأمور تشتد يخلي الأزمة تحتد والابتلاء هيزيد ويزيد على المؤمنين يا ترى ايه الحدث ده ده اللي هنتعرف عليه النهاردة ونحاول نقف مع تبعات هذا الحدث في هذه الغزوة العظيمة غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق ثم إن أبا سفيان ابن حرب كلم حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة اسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة هتبقى مصيبة كبيرة دول بقى مفيش خندق ولا مش خندق يعني خلاص ينفذ من خلالهم وخلصنا على كده ويكونوا معهم عليه يعني مش بس كمان ان هم هينقضوا العهد بقى ويسمحوا للمؤمنين للمشركين ومن معهم ان هم يمروا من عندهم لا لا ده يكونوا معهم عليه فخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة فأغلق كعب على نفسه باب حصنه وأبى أن يقابل حيي بن أخطب هو عارف هو جاي ليه لكن حيي بن أخطب ألح على كعب بن أسد وأخذ يضرب على بابه ويناديه ويحك يا كعب افتح لي فقال كعب ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا أهو كلامهم بنص كلامهم ركزوا عشان الكلام ده مهم جدا عشان لما نيجي نشوف حكم الله سبحانه وبحمده في بني قريظة تفهموا هم بنفسهم اللي بيقولوا ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا الفترة اللي هم كانوا عاشوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وعهدوا النبي النبي صلى الله عليه وسلم ما ورأوا منه إلا وفاء وصدقا بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم عشان بس تفهموا اللي هيحصل بعد كده عشان تعرفوا عشان بعض الناس برضو قلنا مرارا وتكرارا بيبص على الحدث من الآخر طب ما تبص على الحدث من الأول بيبص مثلا على على العذاب الذي ينزله الله بالمجرمين بأيدي المؤمنين طب ما تبص بقى على المجرمين دول العذاب اللي أنزلوه بالمؤمنين الظلم والافتراء المؤمنين ما طلبوش أكتر منهم يعيشوا بجوارهم في السلام ويعيشوا معاهم في السلام يعني ده كانوا في كانوا في يعني كانوا في عهد الله المستعان فقال حيي ويحك يا كعب افتح لي أكلم أكلمك قال ما أنا بفاعل هو عارف فقال حيي والله ما أغلقت الحصن دوني إلا تخوفك من أن آكل من جشيشتك ففتح له الباب يعني قال له إيه بقى يعني هو بقى بدأ يازف على أوتار تاني نوع من أنواع الطعام بيقول كده ابن الأثير في النهاية بيقول نوع من أنواع الطعام هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ أكلة معينة اسمها اسمها الجشيشة طيب فقال والله ما أغلقت الحصن دوني إلا تخوفك, تخوفك من أن آكل من جشيشتك ففتح له الباب ودخل حيي فقال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها وقد عاهدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمد ومن معه فقال له كعب جئتني, جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه فهو, فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء قال له انت بتقول لي جئتك بعز الدهر وببحر طام طام يعني ايه ارتفع امواجه لا ده انت جئتني بسحاب لا ماء فيه الجهام هو الايه السحاب لا ماء فيه جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماء ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء لا مش زي ما انت هو برضه عارف اهو يعني نركز يبقى هو من الاول يقول ما وجدنا منه الا وفاء صدقا وهو عارف ان اصلا ان دول ايه ووضعهم ايه ويحك يا حيي فدعني وما انا عليه فاني لم ارى من محمد الا صدقا ووفاء تاني والله ما اكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا ننقم من محمد وعمله شيئا اهو تاني والله ما اكرهنا على دين ولا غصبنا مالا وما ولا ننقم من محمد وعمله شيء رغم ان هم في المدينة في حوال صعبة جدا بس ما جاش عند أموالهم في حال وأنت تدعو إلى الهلكة فنذكرك الله إلا ما, أغفي ما عفيتنا من نفسك سيبنا بقى في حالنا كده يعني عشان إيه إحنا مش ناقصين وتكلم عمرو بن سعدي القرظي, القرظي فذكر وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاهدته ومعاهدتهم إياه فقال يا معشر يهود إنكم قد حالفتم محمدا على ما قد علمتم ألا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوا يعني الحلف واضح واضح وأن تنصروه على دهم يثرب احنا, احنا في مدينة واحدة خلاص نتعاهد على ده فأوفوا على ما, ما عاهدتموه عليه فإن لم تفعلوا فخلوا بينه وبين عدوه واعتزلوهم يعني خلاص حتى واحد من قال طب خلاص على أقل التقديرات انتوا يعني لو لو كده خلوا بينه وبين عدوه واعتزلوهم ما تدخلوش نفسكم ما تورطوش نفسكم في القصة دي هم عارفين اهو عارفين كويس جدا جدا جدا كده الدنيا قفلت قدام حيي يعمل ايه بقى يا ترى هيوقف ولا هيقنعهم ولا ايه اللي هيحصل ولكن حييا ما زال بكعب يفتله في الذروة والغارب يفتله في الذروة والغارب تعبير كده بيستعملوه العرب الغارب عندهم هو مقدم السنان وهو الرمح مقدم الرمح والذروة أعلاه أراد أنه ما زال يخادعه وإيه ويتلطف إيه له حتى سمح له أنه فضل يخادعه ويتلطف ليه حتى أجابه يفتله في الذروة والغارب يفتله كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغاية إيه حتى سمح له على أن أعطاه طب سمح له بإيه بقى؟ طبعا هو بقى عنده الكلام اللي يقدر يتكلمه فيه وعندهم أصلا كده كده يعني عنده دوافعه اللي يقدر يتكلم فيها طب إيه طب طب إزاي وافق؟ وافق على إيه؟ على أن أعطاه عهدا وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا موارد طب هم بقى لو قريش وغطفان رجعوا وما أصابوش النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما يصيب بني قريظ قال له تجيلي أنت بقى تبقى هنا معاه يحصل لنا بقى تشيل معانا فنقض فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قامت بنو, بنو قريظة ومزقت الصحيفة التي كان فيها العقد ودخلت بنو قريظة مع المشركين في محاربة المسلمين افهموا دي يبقى دلوقتي مين اللي هل هل كانت القيادة بس يعني في بني النضير كانت القيادة بس ما كانش كل الناس إنما هنا كله كله بنو قريظة كلهم يعني عشان بس يكون ايه واضح ان مش مش القادة بس لا ده كلهم وخدوا القرار مع بعض يعني ما كانتش حاجة خارجة من او مجبرين عليها لا تواطؤوا على ذلك ثم قامت بنو قريظة ومزقت الصحيفة التي كان فيها العقد ودخلت بنو قريظة مع المشركين في محاربة المسلمين خلاص بقى ينضموا لل... للأحزاب طبعا دي حاجة في منتهى الصعوبة حاجة صعبة جدا دول جوه المدينة يعني مسألة ضخمة يعني مسألة صعبة جدا طب احنا خلاص من بره والمشركين قاربوا على الشهر ومش عارفين يخترقوا ال ال ال يدخلوا المدينة يعني والخندق شهر متخيلين وبهذا يتبين أن حرص بني قريظة الأول على التزام العهد كان خوفا من عواقب الغدر فقط بس هم مش ان هم ما بيغدروش او هم مش غادرين هم غادرين اصلا لكن هم عشان بس ايه خوفا من عواقب الغدر فلما ظنت أن المسلمين أحيط بهم من كل جانب وأنها لن تؤاخذ على خيانة أسفرت على خيانتها وانضمت إلى المشركين المهاجمين ولذلك سبحان الله لازم نفهم كده دايما نفهم أن المجرمين لا عهد لهم زي ما قال ربنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لازم دي تتفهم ولازم يتفهم أن المجرمين هم بعضهم من بعض لازم دي يتفهم ومهما المؤمن رأى منهم يعني من حلف معاه ولا من كلام معاه ولا مش عارف ولا من مهادنة علشان هم في الغالب يهابونا لكن أول ما هتجيلهم الفرصة ينقضون عليه النقطة الثانية بنشوف هنا سبحان الله يعني ذاك الحقد الدفين الذي في قلوب أولئك لا يستحقون يعني يعني ودول أهل كتاب وعارفين إن هو رسول فعلا يعني نعوذ بالله نعوذ بالله من الشهوات ومن ومن الضلال ومن الإنسان لا يعمل بعلمه ومن التعرض لغضب الله فباءوا بغضب على غضب فعل نعوذ بالله من ذلك سبحان رب ناس مجرمين هم في قرارة أنفسهم يوقنون أنه رسول هذا المفروض كانوا هم يكونوا مع المشركين وهم بنفسهم بيقولوا سبحان ربي ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله سيوقعهم الله في شر أعمالهم إن شاء الله فالمهم يعني سبحان الله يعني لازم نبقى مدركين دي و و و ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني على حد تعبيره صحيح يعني هو فعلا المفترض المؤمن يكون كده إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لازم دي يكون مفهوم يعني وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله إيه المفلحون الغالبون هي دي إنما أنت أنت لازم ما, ما تبقى مدرك لا إن هو حتى يعني يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يعني دي دي واضحة المهم الله المستعان فبنشوف الغدر بنشوف هذا المجرم حيي بن أخطب وهو يروح يقلب وسبحان الله يعني أبى الله النبوء بإثم الكل طيب بس كده بقت الأزمة كبيرة أول موقف بقى صعب فلما انتهى خبر نقض بني قريظة العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ليتأكد من صحة الخبر عايز اتاكد الاول يعني ما فيش مجال اصلا يعني فقد اخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله ابن عب ابن الزبير سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال كنت يوم الاحزاب جعلت انا وعمر وعمر بن ابي سلمه في النساء فنظرت فاذا انا بالزبير على فرسه ان هم كانوا ايه المفروض ان هم في ال في ال يعني في النساء في كانوا النساء والأطفال كانوا في مكان فإذا أنا بالزبير على فرسه تختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة يعني بيروح ناحية إيه بيختلف يعني بإيه بيروح ويجي يروح ويجي إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف قال وهل رأيتني يا بني قلت نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي فقال فداك أبي وأمي هي دي بقى الله المستعان الناس الأبطال في هذه المواقف وفي رواية أخرى في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري يا الزبير إن حواري يا الزبير الحواري يعني من خاصة أصحابه ومناصريه زي الحواريين كده من خاصة الأصحاب والإيه والمناصرين فسيدنا الزبير دون الله عليه قام لذلك ودي بقى سبحان الله بيكون الإنسان المؤمن يبقى مبادر للخير في وسط هذه الأزمات مفيش مجال بقى أن واحد يقدر أنه يفعل شيء وما يفعلوش مهم طيب كده النبي عرف من سيدنا الزبير ان في فعلا كده يعني هو يعني هو كده زي ما بيقول استشف كان يعني يعني المشوار بتاع سيدنا الزبير ده كان هدفه ان النبي يستشف من بره كده طيب عايز بقى يتاكد وبشكل رسمي وبكلام رسمي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدان سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج معاذ أوس أربعة أربعة العبادة الخزرج خمسة خمسة رضي الله عنهم ومعهما عبد الله ابن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهما وقال لهم انطلقوا حتى تنظروا أحق قم ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا لغاية دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم مش متخيل برضه لأن الموضوع يعني هو مصدق بس يعني يتمنى أنه ما يكونش كده لأن فعلا الموقف هي هيشتد صعوبة جدا ويحتد جدا المهم بعد سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس وسيدنا سعد بن عبادة سيد الخزرج وبعث معهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير أربعة وقال لهم انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا ف... وهنا بقى نشوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هرم حاجة في منتهى الحكمة أولا أنه يبعث سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عباد سيد الأوس وسيد الخزرج المفروض هم اللي بينهم وبين الإيه يعني لعل حتى لو دماغهم راحت كده ولا كده يكونوا يهابوا أكتر سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة يعني لعلهم لما يشوفوهم ويلاقوهم جايين يعني يرجعوا طبعا سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عباده مفترض ان هم ده هجوم على المدينه هجوم على المدينه بصوره اساسيه والمدينه دي بلدهم فالحكمه اولا في ارسالهم الحكمه الثانيه بقى شوف قال فان كان حقا فالحنوا لي لحنا اعرفه الحنوا لي لحنا اعرفه يعني ادوني اماره ما تكلموش كلام صريح ليه ولا تفتوا في اعضاء الناس ما هو مش وقته الدنيا صعبة وده من حكمة القائد ان مش كل الاخبار تقال ومش كل الاخبار تذاع وخصوصا في اوقات ما يعني في اوقات ما هو قد يكتم شيئا لكن من باب لغايه ما هو يتصرف ولغايه ما يرتب هيعمل ايه بالضبط وفي نفس الوقت كمان عشان خاطر مش محتملين اصلا لان لا جديد ما فيش حاجه هيقدروا هيقدروا يعملوها يعني ممكن الناس تثور الفكرة كمان في توقيت الخبر الناس تعرف امتى ممكن كده يعرفوا بس الفكرة امتى يعرفوا يعرفوا لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم رتب أمره لما يكون الأم مستعد يعرف يهيئهم للأمر المهم ان فعلا في يعني من الحكمة ان مش كل ما يعرف يقال والناس بقى نقعد نهيجهم ونخوفهم يعني في في وقت الأزمات دي لابد يكون في تفاؤل وفي طمأنة مش طمأنة اللي هي بقى تخدير يعني الناس يعني لدرجة انها تحصل لها مصائب لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأحزاب لما الصحابة قولوا وقالوا يا رسول الله يعني كان الأمر اشتد عليهم فقال سلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم سلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم اللي احنا بنقوله المفروض في أذكار الصباح والمساء كل يوم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وأسألك العفو والعافية العفو والعفة والعافية في رواية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي طيب يبقى ده, ده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وهنشوف برضو ذكاء سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد بن ابن عباده قال ولا تفت في أعضاء الناس والناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس يعني نبي ما هو بعد سيدنا الزبير بس برضه يتمنى أن يكون الأمر على غير ذلك فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم الكلام ده تعدوه تعدوه عشان تشوفوا في النهاية مصيرهم هيكون إيه فما يستغربش المصير يعني هم هم هم بأنفسهم قالوا ان هو ما وجدنا منه الا وفاء الا ايه الا ما وجدوا من نفس الا وفاء والا الا الا حسن حسن عهد من النبي صلى الله عليه وسلم كمان هم بنفسهم قالوا ان هو ما اكرههمش على دين وما غصبش منهم مال ويعني ما ما ما, ما اضرهمش ولا ظلمهم في اي حاجه ده كلامهم دلوقتي بقى لما راح سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عباده بيقول ايه بيقول فوجدوهم على اخبث ما بلغهم عنه حاجه ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد فدعوهم إلى طيب محاولتين دعوهم الى الموادعه وتجديد الحلف فقالوا الان وقد كسر جناحنا يريدون بجناحهم المكسوره بني النضير يعني كمان دلوقتي يعني بايه غل بقى حقد بداخلهم هم سبحان الله رغم ان هم ربنا اخبر يعني تحسبوا جميعا قلوبهم شتى لا لكن الوقت بقى الجد ايه هو بقى هم سبحان الله الكفار يكونون يدا واحدا على على المؤمنين او الظلم يكون يدا واحدا على الصالحين المهم لدرجة ان سيدنا سعد بن عبادة ما تملكش نفسه فشاتمهم سعد بن عبادة فقال سعد بن معاذ لسعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة يعني أزود أزيد وأكبر من كده بكتير سيبوا سيبوا ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه الناس طبعا عارفة أنهم راحوا ثم قالوا عضل والقارة أي كغدر قبيلة عضل وقبيلة القارة طبعا معروف الحدث يعني بأصحاب الرجيع في غزوة الرجيع لو تذكروا بأصحاب الرجاء خبيب بن عدي وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم برضه بإيه يريد ان هو مش مش وقت انه يفوت في العضد ابشروا وسبحان الله برضه يعني النبي مش برضه بي يعني حاشاه بيفتعل ولا بيخبي لا فعلا هم وكأن الأحداث كده ماشية صح ان الامور تشتد تشتد تشتد تشتد ما احنا قلنا الكلام ده سبحان الله المؤمنين غير المجرمين المؤمنين غير المنافقين المؤمنين ايه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هي هي دي القضيه القضيه زي هنا اللي الامور تشتد تشتد تشتد تشتد ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هي دي القضية مهم فالمؤمن بيبقى فاهم يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يعني حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب هي دي القضية القضية أن ده الفرق بين المؤمن وغيره المؤمن لا كل ما الأمور تشتد تشتد اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن صبحك بالبلج يعرف ان هو ماشي على على صراط مستقيم وعلى طريق صحيح وانه هو هو كده في هو في الخط وهو لان ربنا اخبره بكده ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين اللي ربنا يقول لتبلون في اموالكم وانفسكم وتسمعون من الذين اشركوا والذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذى كثيرا يعني ده ده وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور يعني هم خلاص هم المفترض المفترض ان الكلام ده المؤمن عارفه انما بقى غير المؤمن او المرتاب او المنافق او الشاك نسال الله العافيه او اللي ما عندوش معرفه بالله ولا معرفه بالوحي ولا معرفه بسنن الله عز وجل هيشك بقى ويقول لك فين ربنا بقى وفين مش عارف ايه وفين يعمل وهنشوف سلوك المنافقين حاضر هنا المهم ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه يعني غطى رأسه, رأسه بثوبه أو كده فاضطجع ومكث طويلا النبي صلى الله عليه وسلم قعد بيفكر ماذا يفعل الأمر شديد فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع يعني لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كده لدرجة أن فعلا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أزمة ضخمة لدرجة أنه حتى مش متملك نفسه فيجلس يعني أو اضطجع بيفكر وعرفوا أنه لم يأت من بني قريظة خير ثم إنه رفع رأسه فقال أبشروا بفتح الله ونصره النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله هذه الأزمة زادته يقينا إن شاء الله على الصراط وقال أبشروا أبشروا بفتح الله ونصره وسيكون إن شاء الله وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين واشتد الخوف وضاق الأمر وخيف على الذراري والنساء أول مرة المدينة تتعرض لحاجة زي كده بالضخامة دي هم ما كانوش كده هو ده الاختبار بقى الحقيقي يعني لغاية دلوقتي المدينة ما تعرضتش لحاجة زي كده خالص والكل يعني رماهم عن قوس واحدة كله قريش بكل حلفائها وغطفان بمعظم بطونها واليهود كلهم يعني يعني المكون أعراب قريش والأعراب واليهود يعني المكون السكاني أو الديموغرافي للجزيرة العربية تقريبا موجود كله المنطقة المحيطة دي كله موجود كانت أيام صعبة وكانت لحظات صعبة جدا على المؤمنين وعلى المدينة المدينة ما يعني ما مرتش بحالة زي كده قبل كده سبحان الله يعني هم يعني الأنصار وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إن هيحصل وهم كانوا عارفين طبعا إن هيحصل حاجات زي كده ولذلك فعلا هنفهم يعني إن هم إزاي سبحان الله رغم صعوبة الأمر وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بس الأمر كان شديد جدا لدرجة كما قال الله سبحانه بحمده إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر الأبصار مش مستقرة من القلق الخوف كده وكده وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الأمر اشتد يعني بشكل عنيف جدا طيب يا ترى هيحصل ايه عمالين يظنوا بقى طب ايه اللي هيحصل ايه اللي ممكن يحصل مش عارف ايه كذا طب احنا مقصرين ممكن نعاقب ايه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا اخرج الامام احمد في مسنده وابن اسحاق في السيره بسند حسن عن محمد بن كعب بن القرظي قال قال فتى من منا من اهل الكوفه لحذيفه بن اليمان حد بقى زينا كده اهو يعني واحد من اهل الكوفه بيقول لسيدنا حذيفه بن اليمان بعد بقى فتره يا بقى يا ابا عبد الله رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه قال نعم يا ابن اخي قال فكيف كنتم تصنعون قال حذيفه والله كنا نجهد يعني بنجتهد على قد ما نقدر قال والله لو ادركناه ما تركناه يمشي على الارض ولجعلناه على أعناقه ماشي هو صادق بس يعني هو مش مش هيكون أكثر حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولا هيكون وسبحان الله زي ما حصل مع بعض الصحابة تقريبا مقداد بن الأسود المهم قال يا ابن أخي لا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه لا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه إنه وأخبره أنه كان يرى الرجل العاقل الحكيم ما يتصور أن ده أبدا يكفر ولا أنه أبو طالب يتصور أنه يكفر ويموت على الكفر فيحمد العبد ربه ومحدش عارف اصلا الخير ليه فين يعني هو لعله يبقى خير لي أصلا يكون في مثل هذا الزمان وهذا الوقت ولو كان في وقتها ربما كان كافرا صلى الله عليه وسلم فقال حذيفة رضي الله عنه يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد طبعا الكلام ده إن شاء الله هنناقشه لما نيجي لموقف سيدنا حذيفة إن شاء الله في, في الآخر الغزوة لأنها هنوضح الموقف بالضبط إيه اللي حصل بس الشاهد يعني إن هو يريد أن يصور له كيف كان الأمر صعبا ونجم النفاق آه جماعة بقى اللي بيتجملوا واللي بي... بيكذبوا واللي خلاص بقى ده دي اللحظة اللي هي إيه سبحان الله ما أنا قلت زي ما, ما, ما يعني الصعوبات دي الصعوبات هيبقى فيها عبوديات و... وسبحان الله وهيبقى فيها إنجازات إنجازات كبيرة ويبقى فيها معجزات بس برضه هتظهر فيها آفات لذلك دي هتبقى من المنح التي في وسط تلك المحنه نجم النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم حتى قال بعضهم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته يعني وجدوها بقى فرصة سانحة أن هم يتكلموا وقال أوس ابن, ابن قيضي أحد بني حارثة ابن الحارث يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنا خارج المدينة نخشى عليها السرقة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له أنا في رأيي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يرى أن دول وجودهم في المؤمنين خبال أنا بقى ظهر خوفهم وظهر جبنهم وظهر أنهم مش مستعدين بقى اللي عاملين فيها أبطال يعني آه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة بس الله المستعان فما ما قدروش لم يقدروا أنهم يتحملوا بقى وفي رأي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأذن لهم عشان أصلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة والأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة ده وفيكم سماعون لهم وجودهم أصلا يعني لا يأتي بخير كده كده مش هيزيدوا قوة المؤمنين ويزيدوا عددهم بالعكس يعني يخذلوهم الموضوع مش ناقص المهم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له وفي هؤلاء نزل قول الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أو بقى سبحان الله كان فضيحة له وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يعني شوية يقولوا الناس ارجعوا يخذلوهم وشوية يجروا يخافوا ويقولوا ده احنا بيوتنا, بيوتنا عورة وشوية يقولوا ما عاد الله ورسوله غرورا يعني ده الأزمة بتشتد كمان الأحزاب من بره وبني قريظة من جوه والمنافقين في وسطهم والأزمة والأحوال الاقتصادية نفسها بتشتد جدا جدا جدا احنا كنا قلنا طرف منها يعني الله المستعان وجد هؤلاء المنافقون في الكرب المزلزل والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتهوين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم المهلهل فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمن ده كلام لسيد قطب رحمه الله طيب أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رأى ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول لهم والذي نفس محمد بيده ليفرجن عنكم ما ترونه ما ترون من الشدة وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا سبحان الله النبي يذكر البيت العتيق عشان هم بقى بره وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة وليهل وليهل وليهلكن الله كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله في سبيل الله عز وجل وقد كان سبحان الله زي ما قلنا بعد تسع سنوات كان هلك قيصر وبعد وكسرى عشر سنوات يعني فتح المسلمون هذه البلدان وبعد ثلاث سنوات فقط من الكلام ده بعد سنتين طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت العتيق امنا في عمره القضاء في سبعة هجرية وفي 8 هجرية فتحت مكة بفضل الله وكرمه مهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث هيعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم كده الموضوع بقى يعني خطير جدا هيعمل ايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم في رضي الله عنه في 200 رجل وزيد بن حارثة رضي الله عنه في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون تك... طبعا هم هم خارج المدينه يعني هم خارج عشان عند الخندق فلكن ايه هم كان بيبعت سيدنا زيد بن حارثه وسيدنا اسلم سلمه بن اسلم عشان خاطر آه يعني يحرسون المدينه ويظهرون التكبير تخوفا على الذراري والنساء من بني قريظه وكان اهل الاطام اللي هم في الاماكن المرتفعه احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى الذراري وال... وال... والنساء في الاطام ما كانوا ينامون إلا عقب عقبا يعني مجموعة تنام مجموعة تصحى خوفا من بني قريظة أن يغيروا عليه نحن قريبين منهم بداخل المدينة وفعلا قامت يهود بني قريظة بمهاجمة أطم من تلك الآطام فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند ضعيف لانقطاعه عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية بن عبد المطلب رضي الله عنها أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل النساء والصبيان في أطم وكان معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا أحد يدفع عنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانزل إليه فاقتله قال يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا قالت فلما لم أرى عنده شيئا احتجزت يعني شدت عليها ثيابها ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته ثم رجعت إلى الحصن فقلت يا حسان انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعني من, من سلبه إلا أنه رجل قال ما لي بسلبه حاج يعني كأن سيدنا حسان ده مثلا حاشاه نطع مثلا واحد كده مش راجل يعني ان هي واحده مثلا ست ارجل منه طبعا قصه ساقطه ولم تحصل اصلا اصلا والطبعة اللي في الشام لا هو يمكن مش ما ذكرهاش نصا لكن في الطبعات الأخرى طبعا على الوقفية مثلا هو ذكر نصا أن هذه قصة ضعيفة لا تصح الإمام السهيلي في الروض الأنف والحمل بعض الناس هذا الموقف من حسان بن ثابت على أنه كان جبانا شديد الجبن وهذا غير صحيح لأن هذا الخبر منقطع الإسناد خبر غير صحيح أصلا والكلام ده كلام كلام ناس كتير وكلام كلام ابن عبد البر وغيره خبر لا يصح وأدل دليل على كده إيه سيدنا حسان أصلا كان شاعر وكان بيهجي ضرار وابن الزبعري وغيرهم أصلا كتير من الشعراء يعني كان هو ده كأن واحد محارب أي غلطة أي حاجة هتقع منه ما هيتركش لا يترك أبدا يعني فما ذكرش الكلام ده أصلا خالص يعني ده, ده, ده فضلا يعني لو لو قلنا حتى يعني أنه صح إسناده لم يذكر ولا وسمه أحد به فهذه قصة ساقطة قصة ساقطة فيها انتقاص سيدنا حسان بن ثابت وهذا كلام غير صحيح بالمرة غير صحيح بالمرة تمام أنا بس قرأتها مع السياق برضو كده بس عشان أنبه على النقطة دي هذا كلام لا يصح بالمرة وقلت احنا نتقرب إلى الله بالذب عن أعراض الصالحين وطبعا للأسف في حاجات كتيرة كتير من الطعونات دسها يعني يعني دسها المجرمين للأسف الشديد يعني كثير من المجرمين من يعني من من الروافض وغيرها وبعدين كمان بيقولوا اصلا ان يعني علماء الحديث يقولون عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية عروة لم يدرك صفية أصلا يعني عروة لم يدرك صفية بنت عبد المطلب عشان يروي عنها أساس ماشي فهو كلام غير صحيح ابن عبد البر قال في الاستيعاب وقال أكثر أهل الأخبار والسير أن حسانا كان من أجبن الناس وذكروا من جبن أشياء مستشنعة كرهت ذكرها لنكارتها, لنكارتها ولو كان حقا ما قالوا من أنه كان جبان لهجي به نفس الكلام قلت وأما موقفه رضي الله عنه هذا مع صفية وعدم قتله فإن ذلك كان بسبب عجز كبر سن بعض الناس قالوا كده قال ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولحسان 60 سنة فيكون عمره 65 سنة من الخندق والحافظ بيقول له الجبران 120 سنة طبعا كلام لا يصح حتى وفي الطبعة التي بعدها أزال الكلام ده وحتى صار غير مقتنع به فالشاهد يعني ان هذا الكلام غير صحيح بالمرة ان الطبعة دي 2011 دي طبعة 2011 ماشي في الكتاب يعني والتانية تقريبا 2015 المهم فالشاهد يعني ان هذا الكلام لا يصح و... و... و... وفعلا كلام مش منطقي باي يعني مش هو مش مساله منطقي ولا مش منطقي نرد الخبر بس هو حتى من ناحيه المنقول هو مردود اصلا يعني لا لا يصح اسناده تمام لكن من ناحيه المعقول كمان هو مستبعد جدا طيب ولما اشتد على الناس البلاء والحصار بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لمين النبي صلى الله عليه وسلم وهيعمل ايه ايه الحكايه بقى يعني النبي دلوقتي يا ترى هيتصرف ازاي الأمور اشتدت جدا جدا واحتدت جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر في أي حل يعمل إيه بالضبط يعمل إيه يعمل إيه يعمل إيه هنشوف بقى بعث النبي في ناس خارجين مع قريش في المجموعة دي وخصوصا غطفان هم إيه دول مرتزقة يعني مرتزقة فعلا هم مش ما لهمش قضية يعني مش مش فارقة معاهم هو اللي هيدفع أكتر أو اللي هيدفع هم موافقين معاه ولما اشتد على الناس البلاء هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عزف على الوتر ده بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المري وهما قائدا غطفان ليصالحهما على إعطائهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه عن أصحابه فقبلا وجرت المراوضة على ذلك يعني الأمور إيه؟ يعني بدأت كده وفي بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرهم خلاص أنتوا وافقتوا وافقنا تمام بس مش رأي نهائي لسه النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه أخبرهم إن هو يشاور أصحابه تمام طيب وهنا حصل موقف الحقيقة في منتهى العظمة يعني موقف عظيم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم من اللي شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم الموقف ده يا ترى ايه اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباد لو تفتكروا هم اللي راحوا لبني قريظة فذكر لهما واستشارهما فيه طبعا الأوس والخزرج هم أهل المدينة ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يستشيرهما في ذلك خصوصا ان دي تبقى ثمارهم هم يعني ثمار المدينة أصلا فقال له يا رسول الله شوفوا بقى شوفوا شوفوا شوفوا الأدب والحكمة والعقل يعني سبحان رب فقالوا يا رسول الله أو فقال له يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لابد من العمل به أم شيئا تصنعه لنا الله أكبر شوفوا, شوفوا, شوفوا الحكمة والعقل شوفوا شوفوا الناس يعني ده يا رسول الله أمر أنت تحبه فنصنعه لو أنت تحبه هنعمله خلاص لو أنت حابب كده ولا ده انت ما تحبوش بس هو امر جالك من الله سبحانه بحمده فلا بد من العمل به يعني انت مش مش من مش مش انت يعني اللي اردته ابتداء ده ده وحي جالك خلاص ماشي برضه يبقى لابد من العمل به يبقى خلاص مش هنتكلم في دي ام شيئا تصنعه لنا يعني احنا حاجه اعملها عشان احنا اولا شوفوا ادبهم ابتداء وتاكيدهم على والصحابه والصحابه كانوا كده على طول الخط يعني دايما في الشغل يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله من راي الحرب والمكيد على طول كده يعني حاجه خلاص وحي خلاص خلصنا يعني ما هنتكلمش في دي انما اذا كان بقى في مثلا مجال المشا وده حاجه مهمه جدا بنجد كتير من الفضلاء يقعدوا يتكلموا في حاجه خلاص هي خلصت خلصت وشبعت خلاصات وانتهت اصلا الانسان يسال قبل ما يتكلم ولا يشاور ولا ي... ولا يبدي رايه ولا يعمل اي حاجه ولا حتى يعترض ولا يمتعض قبلها لابد يسأل والله الأمر خلاص قضي ولا في مجال للكلام في مجال لإصلاح الأمر والله طب لو مفيش مجال لإصلاح الأمر والله أنا أوصب كذا مثلا بالن- مثلا بالنسبة للمرة القادمة مفيش مرة قادمة خلاص بقى ما يقولش ده مش لازم الكلام المهم فهم ابتداء بيقولوا لنا اصلا انهم مستعدين لل- طبعا لو لو لو ان ده امر ربنا خلاص خلص الكلام ولا شيء طيب ادبهم ان دي حاجه عشاننا احنا هم برضه بيحسنوا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم مش انت رحت عملت و- ولو بقى يعني وكذا ودي ثمارنا وازاي تاخد فيها قرار من غيرنا ابدا ام شيئا تصنعه لنا هم ارتضوا النبي صلى الله عليه وسلم حاكما للمدينه يعني ارتضوه خلاص فالمهم فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لكم يعني أنا مش, مش حابب كده يعني وما جاش وحي والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة شوف النبي بيقول إيه العرب العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب يعني تكالبوا عليكم من كل جانب يعني أمر إيه في منتهى الصعوبة آه، يعني توثبوا من هنا ومن هنا فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعمل إيه؟ بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم دي حاجة برضو يعني مهمة ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندك صف ضخم يحاول أن يفتت الصف ده يحاول أن يفتته طالما طيب آه، قريش عداوتهم آه، طب دي عداوة دينية بصورة أساسية وهم لا ده مسألة وجود بالنسبة لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كذلك عداوة دينية ومسألة وجود وكمان موتورين وينتقموا يعني طيب آه، الغطفان لا ناقة لها ولا جمل في الموضوع ما مرتزقة وخلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا دارس كويس جدا أعدائه يعني احنا نتعلم من النبي إن الإنسان يكون عارف أعدائه كويس جدا ودارسهم وعارف ده عداوته شكلها ازاي وده عداوته شكلها ازاي وده عداوته شكلها ازاي فلما يحب يخترق الصف ده ولا لما يحب لما يتكلبوا عليه ولا لما يريدون ايذائه يعرف هو منين ممكن يعني ينجو من هذا الايذاء وي- وينفذ وكان فعلا تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم وكان توقعه في محله يعني ما كانش فعلا لم توقع ان هم آه، ان غطفان هتقبل وغطفان فعلا قبلت تمام آه، طيب يا ترى سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة رأيهم ايه يعني طبعا كده م- حاجة كويس احنا بقى في الحرب وبتاع وغطفان لو رجعت ده هتبقى كويس ال 10000 دول غطفان تق- تقريبا قرابة 6000 لو رجعوا 6000 من 10000 لا الدنيا هتهون كتير كتير كتير وهيفتوا في عضدهم يعني هيكسروا في شوكتهم وكده كده هم اساسا غطفان مش فارقه معاهم حاجه طيب يا ترى هم يعني يبدو انه حل كويس جدا ويبدو انه عرض هايل طيب هنشوف بقى سيدنا سعد بن معاذ هيقول ايه فقال سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وهؤلاء الق- وهؤلاء القوم على الشرك آه، قال يا رسول الله قد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون يعني احنا كنا معاهم ش... كنا شرك وعبادة أوثان وما بنعبدش ربنا ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا يعني هم الأنصار آه الأنصار كانوا في الجملة هم كانوا فقراء الأنصار ولم تكن مدينة يعني نشطة اقتصاديا للدرجة دي عكس ما الناس متصورين يعني بس هم اقوياء اشداء ما فيش حاجه اسمها حد يدوس لهم على طرف زي ما بيقولوا فبيقول له احنا كنا لما كنا على الكفر ما كناش نعرف ربنا ولا حاجه ما كانوش يطمعوا انهم ياكلوا منها ثمره تمره واحده إيه، الا قرا او بيعا الا اضاف يعني نضيفهم او بيعا يجوا يشتروا افحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له شوفوا بقى شوفوا الجمال فهم افحين اكرمنا الله بالاسلام شوفوا سبحان الله فعلا العزه بالدين وهدانا له شوفوا بقى واكرمنا واعزنا بك وبه واعزنا شوفوا ادبهم بك وبه يعني برضه عشان بس ما يبقاش كلامه كان ايه يا رسول الله انت فاهم الكلام ده لا واعزنا بك وبه نعطيهم اموالنا والله ما لنا بهذا من حاجه والله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم هذا ما عندنا يعني احنا من يعني هذا لا نقبله ابدا طيب النبي هيعمل ايه بقى في موقف زي كده انا خلاص خدت كلمه واصدرت كلمه ومش من حقكم والنبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا لا يجد ادنى غضاضه صلى الله عليه وسلم من ان هو يرجع ده رايه وهم رايهم كده والأمر يخصهم أكتر ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم وده حقهم وهم شافوا ان مش ده ده مش مناسب ليهم ان هم مش هيقبلوا كده ابدا ورغم ان هم في موقف صعب جدا لكن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مش, مش ديكتاتور بقى ولا مش عارف ايه وصراحة ده موقف يعني أنا شخصيا يعني أبهرني جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم عجبني سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ان هم عندهم جرأة في الحق واللي هم شايفينه اعتزازهم الكبير بالإسلام ثقتهم الكبير في نصر الكبيرة في نصر الله عز وجل ويقينهم فيه ما طبعا مش بيخاطروا بقى وخلاص ما هم لو يعني لو بقى الموضوع خلصان وملوش مجال تاني لا هم فعلا يعني عزموا على ان هم ينصرون الله ورسوله ومش هيفرطوا عجبني جدا اسلوبهم وادبهم وحكمتهم عجبني ان هم لما كان ليهم راي مخالف لراي النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتوش وده طبعا الجميل فيه الجميل فيه ان النبي صنع بيئه محفزه لابداء الاراء المخالفه له ده جميل بس بقى مع البيئة المحفزة دي الجميل قوي انه رباهم تربية تخليهم في قمة الادب ويدركوا الفارق بين ما يمكن الحديث فيه ولا ما وما لا يمكن الحديث فيه وان لما يتكلموا ازاي يقدروا حسن الظن والاحترام والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيخالفوا رأيه وازاي فعلا ان هم يكون كلامهم موضوعي وعندهم حيثياتهم القويه يعني الموقف ده لو يدرس ما, هي ما يملش منه الصراحة لا يمل منه ان احنا امام نموذج رائع تم تربيته تربية يعني محكمة جدا انه كيفية ابداء رأيه هو عنده عنده حيثيات موضوعية جدا عنده اسلوب راقي جدا عنده احترام للقائد وحسن ظن بالقائد بشكل هايل جدا جدا عنده فهم لان مش كل المسائل يحسن فيها الاعتراض ولا كل الاوقات حسب قبل ما يبدا يتكلم خالص بيسال وبيتكلم فالحقيقه برضه ما بي ما, بي ما بيطرحش حلول او بيطرح اراء مش موضوعيه او اراء كده وخلاص عنتريه وهو مش حاسبها كويس لا حاسبها كويس نروح للنبي صلى الله عليه وسلم بقى يعني الامر صراحه في منتهى الابهار انه اولا اولا اسمح له يعني اسمح لهم يتكلموا ده قبل قبل دي ان هو صلى الله عليه وسلم لما سألوه ده امر انت تحبه ولا تصنعه لنا ولا كذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ايه ما استعملش بقى سلطته الدينية حاشاه صلى الله عليه وسلم مش زي البعض بقى يقول لا والله هو الارض لله وهو الافضل ولا هو ارض لله ولا حاجة ولا, ولا اصلا ليه علاقة دي مسألة عادية خالص ده, ده وده يستوي الطرفان لا هو الارض لله وهو فيه وفيه ويحاولوا يلبسوا لبوس شرعي او يحاول ان هو ايه يديله نكهة دينية عشان خاطر ايه لا يبقى رأيه هو رأيه الشخص في الأخير بس عشان خاطر يبقى ليه سلطان على النفوس ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم كان كان منصفا متجردا واضحا صريحا وقال لهم لا أنا عملت ليه كنتوا عشان كنتوا مش عشان حتى مش أمر إن أنا عملته عشان أنا أحبه يعني لست أنا أحبه أو أنا أريده أصلا يعني دي برضو من الحاجات الجميلة جدا تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم يتكلموا استمع إليهم استشارهم هو من الأول أصلا ابتداء استشارهم زي ما قلنا في الرواية الأخرى إن هو أصلا ما حسمش الأمر مع غطفان إن هو أخبرهم إن هو يستشير الصحابة الأول يراجع الصحابة الأول ما استنكفش إنه قال إنه هيراجع الصحابة ويستشير ولم لم يستنكف من ذلك صلى الله عليه وسلم يعني بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم استشارهم فعلا ما قالش هيستشيروا ما استشارش طب والله نراجع نفسنا نشاور بعض ومش عارف ايه ولا شاور ولا حاجة كأنها كده حركات وخلاص لا فعلا شاورهم ولما شاورهم وهم سألوا كان كان كان صادق معاهم وواضح وصريح جدا في الكلام اللي هم اتكلموا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمان لما قالوا رأيهم ورأيهم كان مخالفا لرأيه النبي صلى الله عليه وسلم أمضى رأيهم الذي أرادوا مش رأيه هو يعني سبحان الله رغم ان هو صاحب القرار ومن حقه ياخد قرار لكنه امضى رايهم ليه لان الامر ده في يعني حاجه تخصهم اكتر ان هي في الحقيقه فعلا في اصلها اموالهم وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هنا يطبق ما, ما تكون اليه الشورى واحترم برضو احترم تاريخ الاوس والخزرج مع مع غطفان وغيرها من قبائل العرب برضو ما قالش لا بقى وانا مش عارف عارف كل حاجه والكلام ده كله بابي وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت وذاك خلاص انت طالما ده رايكم لا باس انت وذاك طالما ان هذا هو رايك تمام طيب كده يعني حتى الحاجة اللي ظنينا ان ممكن ها تتحل ويبقى فيه امل فيها وكلام من ده للأسف آه، الامر ده ما تمش آه، والامور هتشتد تاني فوق شدتها تاني ازاي سيتم اقتحام الخندق اقتحام الخندق اه هيقتحم الخندق لكن هنشوف ايه اللي هيحصل لا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على الخندق وعدوهم يحاصرهم ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبال زي ما قلنا قبل كده حتى خرجت فوارس من قريش على خيلهم بعد أن تلبسوا للقتال منهم عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل آه، بن عبد الله وضرار بن الخطاب ثم أقبلوا تعانق بهم خيلهم ثم أقبلوا تعانق بهم خيلهم تعانق أن تسرع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق ثم تيمموا مكانا ضيقا يعني طالعين دول بقى في مهمة ان هم قعدوا يدوروا يدوروا يدوروا بيجروا بالخيول بتاعتهم بشكل بقى عشان بشكل مباغت لغايه ما وجدوا مكان ايه ثم تيمموا قصدوا مكانا آه، ضيقا فاقتحموا منه وجالت بهم خيلهم في أرض سب سبخة في أرض سبخة أرض سبخة يعني أرض تعلوها ملوحة شوية كده ما بنبتش عليها شجر بين الخندق وسلع فأسرع إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيله طيب المهم اقتحموا وراحوا مكان معين آه، راح عليهم جري عليهم بسرعة سيدنا علي بن أبي طالب ومعه نفر من المسلمين وجعل عمرو بن ود يدعو إلى البراز من يبارزه يعني هو ابن تسعين سنة وكان من أشجع فرسان العرب وكان قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحدا فلما كان يوم الخندق خرج خرج معلما يعني حاطط على نفسه علامة عشان آه، يعني اللي عايز يقتلني اللي, اللي نفسه تسول له يجي يقتلني يجي لي أنا أهو عشان لما يجول يجول يعرفه جولان لأن هم طالعين بيبقوا طالعين أصلا طبعا بطرا ورئاء الناس ليرى مكانه مكانه فلما نادى من يبارز قال علي بن أبي طالب أنا له يا نبي الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فإنه عمرو بن ود فنادى مرة ثانية عمرو بن ود من يبارز فقال علي بن أبي طالب أنا له يا نبي أنا يا نبي الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فإنه عمرو بن ود فنادى عمرو بن ود ثالثة من يبارز وقال علي بن أبي طالب أنا يا نبي الله فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه سيفه وعممه وقال اللهم أعنه عليه فمشى إليه علي رضي الله عنه وهو يقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير غير عاجز ذو ذو نبهة وبصيرة والصدق منجى كل كل فائز لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نبهة وبصيرة والصدق منجى كل فائز فقال له عمرو بن ود ومن أنت قال أنا علي بن أبي طالب فقال عمرو بن ود عندك من أعمامك من هو أسن منك يعني عندك أنت أعمامك حتى حد أكبر منك يعني وإن أباك كان نديما لي فلا أحب قتالك فانصرف أبوك كان آه، صاحبي يعني وكان بيشرب معايا فانصرف فقال علي رضي الله عنه يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتهما منه فقال له أجل قال علي فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام قال لا حاجة لي بذلك قال علي رضي الله عنه فإني أدعوك إلى النزال فقال له لما يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك فقال علي رضي الله عنه ولكن والله أحب أن أقتلك فحمي عمرو بن ود عند ذلك فاقتحم عن فرسه وسل سيفه فعقر فرسه وضرب وجهه ثم أقبل نحو علي رضي الله عنه مغضبا واستقبله علي رضي الله عنه بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج تراب وكبر فعرف المسلمون أنه آه، قد قتله ثم ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يت- يتهلل وولى الباقون من المشركين منهزمين فاقتحموا بخيلهم الخندق هاربين وقد بلغ بهم الرعب, الرعب إلى أن ألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه وهو منهزم قال الحاكم في المستدرك سمعت محمد بن يعقوب قال سمعت أحمد العطاردي قال سمعت يحيى بن آدم يقول ما شبهت قتل علي عمرا إلا بقول الله عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت طبعا القصة دي هي أخرجها الحاكم في المستدرك كالعادة يعني الحاكم عنده من نوعيات دي كتير وأخرجه ابن إسحاق في السيرة بدون سند الشيخ الألباني ألف سلسلة صحيحة قصة مبارزة علي رضي الله عنه لعمرو بن ود وقتله إياه لا أعرف لها طريقا مسندا صحيحا وإنما هي من المراسيل والمعاضيل يعني من ناحية الإسناد الشيخ الألباني وجمهرة كبيرة من العلماء بيروا أن القصة دي ما ثبتتش يعني وبعض العلماء بيروا ثبوتها يعني بس يعني الناس اللي بتقول حتى انها ما ثبتتش بتقول انها يعني برضو من ناحية المعقول برضو هي فيها اشكال لان يعني ده في طعن ببقية الصحابة يعني في بقية الصحابة من يبارز من يبارز من يبارز هو فعلا عمرو بن ود يعني كان موجود فعلا وقتل بس كون اللي قتله سيدنا علي ده اللي فيه الايه اللي فيه الكلام انما هو فعلا كان موجود وقتل الجيش فيه الزبير وفيه يعني في كتير في أبطال كتير جدا جدا من الصحابة مهم وأقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يريد أن يجتاز الخندق فوقع فيه فصرع وقيل حمل عليه الزبير بن العوام بالسيف فضربه فشقه نصفين وكبر ذلك على المشركين فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا بجسده يعني بجسد عمرو بن ود قبحه الله وأنا أعطيك عشرة آلاف درهم أو اثني عشرة ألف درهم واثني عشر ألف درهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه وقال لأصحابي ادفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية ولا نأكل ثمن الموتى فخلى بينهم وإيه وبينه ف يعني المهم من هم أعطوه هذه الجيفة يعني ف يعني كان هي حصلت القصة طبعا وعمر بن ود قتل فعلا لكن زي ما قلنا المسألة في إيه في مسألة مين اللي قتله بالضبط طيب ده ده كان الاقتحام اللي, اللي تم طبعا كان حاجة يعني محزنة وكان حاجة مخيفة تزيد الأمر شدة فوق شدته وحدة فوق حدته لا تزال المناوشات بين المسلمين والكفار قائمة وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيته ليرى أحوال أهله ويرجع فاستأذن فتى من فتيان الأنصار إلى بيته فوجد حية في بيته فرماها بالرمح فاضطربت عليه فقتلته وماتت فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال لأبي السائب مولى هشام بن زهرة كان في هذا البيت فتى شاب حديث عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ سلاحه ثم رجع إلى أهله هنا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقدر برضه يعني الطبائع يعني خلاص ممكن يعني غيره يسد مسده وهو شاب يعني لسه حديث عهد بعرس يعني لسه متجوز فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر هذه الأشياء ثم رجع إلى أهله فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره يعني لا امرأته موجودة واقفة وبتاع فإيه فحس يعني كأن في حاجة وكده فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل أكفف عليك رمحك إيه وادخل طيب ايه الحكاية فقالت كف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني يعني هو لا خرج وبر البيت وبتاع فإلي المهم يعني أصابته غيره فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في, في الدار فاضطربت عليه فما أدري أيهما كان أسرع موتا الحية أو الفتى فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعو الله عز وجل يحييه لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإذا فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان وده من السنة أن الإنسان يعني الحياة وغيرها يؤذنها يعني يؤذنها استمرت المناوشات بين المسلمين والكفار لكن هتحصل حاجة برضو هتزود الأمور حدة وشدة ووجع على الأوجاع اللي في هذه الأيام سبحان الله يعني حدث ما يتنسيش انه طبعا هيبقى صدمة كبيرة لكن يعني وهيكون نهاية شخصية عظيمة جدا جدا جدا في في أحداث السيرة وفي حياة المسلمين لكن أمر الله سبحانه وبحمده وأبى الله إلا أن يكتب له الشهادة مش هيموت أي نعم بس سيموت من جراء هذه الإصابة استمرت المناوشات بين المسلمين والكفار فرمى حبان ابن العرقة سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فأصاب فأصابه بأكحله الأكحل عرق في وسط الذراع يعني في ضربه في يعني مش اتخاط في بس ضربه فأصاب عنده ايه عرق فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح سند حسن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس يعني أتبع آثار الناس فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة مجنة ترس فبتقول فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر وهو يرتجز يقول لبث قليلا يدرك الهيجة حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل لبث قليلا يدرك الهيجة حمل الحروب يعني ما أحسن الموت إذا حان الأجل قالت رضي الله عنها ورمى سعدا رجل من المشركين من قريش وقال له حبان ابن العرقة بسهم له فقال له خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحله فقطعها لا حول ولا قوة إلا بالله وفي رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح والطحاوي في شرح مشكل الآثار واللفظ له قال جابر رضي الله عنه فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسمه يعني كواه ليقطع دمه يقطع الدم يعني كواه فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزف الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى سعد ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي شوفوا بقى سبحان الله حتى تقر عيني من بني قريظة سبحان الله يعني هم مش فارقه معاهم الموت والحياة بس فارقه معاهم سبحان الله انتصار للمسلمين حتى تقر عيني من بني قريظة وأصل رغم أن بني قريظة وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية سبحان الله يعني هو قال كده سبحان ربي فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه لأن في الأخير إن شاء الله بعدما ينصر الله المؤمنين سينزل على حكم سعد هنشوف التفاصيل إن شاء الله فكانت كرامة له قال الحافظ ابن كثير رضي الله عنه وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة وأقر الله عينه فحكم فيهم قدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سيأتبان ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحمل سعد بن معاذ إلى المسجد ليطبب فيه وليعوده من قريب فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن, ابن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده إيه من قريب يعني الأمور بتشتد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر يعني هذا سعد بن معاذ يعني كان حد يعني يعني انتظر الله المستعان يعني كان يعول عليه كثيرا في مثل هذه الأحداث لكن شاء الله ذلك نشوف الأمور عمالة تشتد إزاي وتحتد إزاي طيب وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مشغول باللي هو مشغول به بس بيعلمنا ان في وسط كل الأحداث دي ما لا تنسى أمثال هذه الأشياء لا تنسى أمثال هذه الأشياء أن بعضنا ربما يفرط في الحاجات دي ويعني يهمل هذه الأشياء وكانت التي تداوي الجرحى رفيدة رفيدة الأسلمية رضي الله عنها فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن محمود بن لبيد قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرح طبعا ده في جواز تطبيب الرجال للنساء أو النساء للرجال لو إن بضوابط الشرعية جواز هذا بضوابط الشرعية تمام الله المستعان وفي برضو ان المرأة كانت في المجتمع حضرة حضور كبير ما كانتش مجرد يعني واحدة كده وخلاص ملهاش معنى لا كان فعلا حضرة حضور كبير وكان ليها دور يعني في المجتمع وخصوصا في أوقات الأزمات هذه ولما طال المقام على المشركين اتعدوا أن يغدوا جميعا ولا يتخلف منهم أحد تواعدوا بقى أن هم كلهم هي هي في أول النهار هي هيهجموا بقى فباتوا يعبئون أصحابهم يعني يرتبوهم في مواضعهم ويجهزوا هيئهم للحرب ثم وافوا الخندق قبل طلوع الشمس وأخذوا يفرقون كتائبهم حوله فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال ووعدهم النصر إن صبروا فأحدق المشركون بكل وجه من الخندق يعني يعني خلاص بقى ما سابوش مكان تقريبا قفلوا يعني خلاص هم بقى اجمعوا امرهم الامر طال بقى عايزين ياخدوا بقى خلاص يعني ايه عايزين حاجه القاضيه بقى يعني كده زاد الامر واشتد وهم يريدون ان ينهوا المساله وطبعا الامور كده بقى بتشتد وتحتد اكتر ووجهوا الى على قبه النبي صلى الله عليه وسلم كتيبه غليظه فيها خالد بن الوليد يعني كمان بقى موجهين ناحيه الرسول صلى الله عليه وسلم كتيبه غليظه قويه وشديده وعددهم كبير فيها خالد بن الوليد فقاتلوهم يوم يومهم ذلك إلى قريب من الليل ما يقدر المسلمون أن يزولوا مواضعهم ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه العصر إلا بعد غروب الشمس رغم أن ده تقريبا نادر جدا جدا في السير والمؤمنين كان يعني سبحان الله هيجي بعد كده حكم صلاة هتيجي صلاة الخوف بعد كده إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه في في في صلح الحديبيه متوجه الى مكه وسبحان ربي يعني وحتى يعني مر بينا قبل كده مواقف للصحابه بس شوفوا انظروا الى اي مدى الى اي مدى وصل الامر ان ما فيش مش عارفين حتى ياخدوا خمس دقائق ولا عشر دقائق يصلوا فيها يغفلوا فيها ثم رجع المشركون متفرقين الى منازلهم وعسكرهم وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام أسيد بن حضير رضي الله عنه على الخندق في مئتين من المسلمين يعني برضو خلاص كده الليل دخل بدأوا خلاص رجعوا بحد نزال شديد في هذا اليوم والمسلمين انصرفوا لقبة النبي صلى الله عليه وسلم لحمايته صلى الله عليه وسلم طيب وبرضو كان ايه كان المسلمين حاسين سيدنا أسيد بن حضير أقام على الخندق في 200 من المسلمين في 200 من الايه من المسلمين وكانوا حاسين ممكن يحصل حاجة فكر خالد بن الوليد رضي الله عنه في خيل من المشركين يطلبون غرة المسلمين خالد بن الوليد كان برضه ايه عمل حسابه ان ممكن فعلا تبقى فرصة فكر كر فعلا في ايه في في عدد من المشركين بيطلبوا غرة من المسلمين اي غفلة منهم فناوشوهم ساعة يعني دول فزرق وحشي بن حرب الطفيل بن النعمان من بني سلمة بمزارقه فقتله زرقه يعني طعنه أو رماه بمزارقه بالرمح القصير المزارق اللي الرمح القصير وانكشفوا ولم يكن بعد ذلك اليوم اليوم اليوم قتال حتى انصرف المشركون لكنهم لا يدعو لا يدعون الطلائع بالليل يطمعون في الغار يعني هم خلاص كده يعني حشدوا وحاولوا بالنهار خلاص ما عرفوش كان الامر شديد جدا جدا جدا لكن كانوا كل شويه بالليل ايه يبعثوا الطلائع يحاولوا ياخدوا فرصه ايه غاره او غار فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبته جمع اصحابه فصلى بهم العصر ثم المغرب وكانت تقريبا من أوائل المرات أو أول مرة يحصل الكلام ده روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب تقريبا دي أول مرة تحصل وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ده على الصحيح ان يعني ده ان الصلاة الوسطى هي صلاة الايه العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نار طبعا نشوف تألم الصحابة للصلاة وزي ما قلنا حرصهم على الصلاة وقد إيه الصلاة دي حاجة مهمة جدا جدا جدا ودي يعني حاجة حاضرة هنا وحاضرة في كل وقت فالمهم بس ان احنا نتخيل الى اي مدى الى اي مدى اشتد الامر لدرجة ان يفوتهم الصلاة ودي مش حاجة يعني معتادة عند الصحابة وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه ثم صلاها أي صلاة العصر بين العشاءين بين المغرب والعشاء وجاء في بعض الروايات أن الذين الذي فاتهم الظهر والعصر والمغرب وأنهم صلوها بعد هوي من الليل يعني في روايات بتقول كده بروايات بتقول بقى مش مش العصر بس ويمكن دي برضه واقعية جدا برضه لأن الموقف كان صعب فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قوله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال وذلكم قبل أن ينزل, أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجال أو ركبان صلاة الخوف ما نزلتش ساعتها فتخيلوا الأمر ده وسبحان الله برضو يعني من من الحاجات اللي تستوقفنا برضو أن ينبغي أن يكون هناك فقه يعني الصحابة عندهم فقه فعلا في المسألة فقه كبير في المسألة إن بعض الناس ممكن يقول لك يا جماعة أنا أصلي يا جماعة ويجي سايب مكانه بقى وينفذ إليه والدنيا تتدمر في ناس احيانا للاسف الشديد يعني مش هقول بقى في خروج الصلاه عن وقتها خروج الصلاه عن وقتها ده ده, ده, ده ازمه ده محرم لا في اوقات يبقى بس هياخر 10 دقائق اخر خمس دقائق مش عارف ايه يزال في وقت في الوقت هناك في الوقت وممكن يدمر حاجه على المسلمين بسبب ايه بسبب تنطعه وخلاص واخرجه الامام احمد في مسنده بسند ضعيف لانقطاعه لكنه يرتقي الى درجه الحسن لغير لشواهده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن, المش... أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ثم طاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم شوفوا سبحان الله في الشدة دي كلها برضو النبي صلى الله عليه وسلم يربط على يربط على قلوبهم سبحان الله يربط على قلوبهم واحنا بس عايزين نتصور إلى أي مدى إلى أي مدى وصل الموضوع وقد إيه كان يوما عصيبا وكان يوما صعبا الحافظ ابن حجر بيقول في الفتح وفي قوله رضي الله عنه أربع تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت يعني بيقول كده بيقول إن ده يعني قالها يعني أربع صلوات يعني دخلنا في أربع صلوات قال اليعمري من الناس من رجح ما في الصحيحين وصرح بذلك ابن العربي قال إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر قلت قال الحافظ ويؤيده حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر قال ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام قال وهذا أولى قلت القال الحافظ ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب فيعني على الراجح برضه يا جماعة إن الكلام ده اتكرر يعني الكلام ده اتكرر أصلا أكتر من مرة وكل واحد من الصحابة بيحكي على يوم يعني أيام يوم فاتهم العصر يوم فاتهم العصر لأن أكيد المشركين مش يوم وخلاص يعني هم طلعوا بس هيطلعوا تاني وتالت ورابع خلاص بيجيبوا آخرهم يعني هم بيحاولوا بكل ما أوتوا من قوة فوارد ان يكون اتكرر اكتر من يوم لان برضه لو حصل نفس تاني يوم هيحصل نفس الكلام لو حصل تالت يوم هيحصل نفس الكلام احنا بس عايزين نتصور كيف تشتد الامور الدنيا كده ب- ب- ب- يعني ب- يعني ب- بنو قريظه آم، خلاص من الداخل وكده دول شدوا على الاخر والصحابه بقى جابوا اخر فعلا لكن سبحان الله بعد ما كده الصحابه عملوا كل اللي عليهم تقريبا كل اللي عليهم تقريبا سبحان الله سيحصل حدث عجيب غريب هذا الحدث سبحان ربي سيقلب الموازين كلها ايه الحدث ده بالض- بالضبط وايه اللي هيحصل ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في المره القادمه ان قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام وأصول كانت منهاجا ما أكبر ذاك الإنعام فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك آوام فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلا هو صراط يهدي الحيرة ويحقق كل الأحلام صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام خير نبي خير ختام